بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نأخذ اليوم بعض تأملات في سفر نشيد الأناشيد. الإصحاح الثالث الآية الأولى. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. طلبته فما وجدته اني اقوم واطوف في المدينه في الاسواق في الشوارع اطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته الحياه الروحيه ليست كلها متعة مع الله ليست كلها متعة مع الله لأن هناك محاربات والكتاب يقول الصديق يسقط سبع مرات ويقوم والشيطان يحسد أولاد الله ويحاول ان يمنحهم وهناك ايضا فترات تخلي وضعف لذلك ما تقدرش طول حياتك الروحيه تقول شماله تحت راسي ويمينه تعانقني ما تقدرش في حياتك الروحيه كلها تشعر بانك انت ثابت في الاب والاب فيك فيه فترات من الضعف من السقوط من التخلي من التوهان من الغربه تمر على الانسان في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي عايز اخد كلمة الليل دي بمعنيين المعنى المادي والمعنى الروحي من جهة المعنى الحرفي الليل صالح جدا للوجود مع الله الليل معناها الوقت الذي تهدأ فيه الطبيعة ونبعد عن شغب النهار ومشغوليات النهار وعمل النهار ودوامة الليل دوامة اليوم كله والعمل المتواصل ويرجع الإنسان ينسحب الى نفسه يخلو الى ذاته في هذا الليل لكي يتمتع بالرب ولذلك قال احد الاباء الليل مفروز لعمل الصلاه يعني مخصص لعمل الصلاه والسيد المسيح كان يقضي الليل في جبل الزيتون يتمتع بالليل في جبل الزيتون والمزمور يقول في الليالي ارفعوا ايديكم ايها القديسون وباركوا الرب وكتير من القديسين كانوا بيتمتعوا بسكون الليل وهدوء الليل في الصلاة سكون الليل وهدوء الليل كتير من القديسين كانوا يناموا أحيانا شوية بالنهار ويسهروا الليل كله كنا نسمع عن القديس أرسانيوس انه يقف وقت الغروب والشمس من وراءه ويظل واقفا يصلي حتى تظهر الشمس من امامه يقضي الليل كله في الصلاه كما قيل عن المسيح يقضي الليل كله في الصلاه وكما قال احد الاباء اكسب صداقه الليل اكسب صداقه الليل لكي تستطيع ان تكون في حياه روحيه بالنهار الخزين اللي خزنته من الروحيات في الليل بينفعك في النهار الليل ده بتاع ربنا ولذلك ربنا اوجد النجوم والكواكب لحكم الليل هؤلاء النجوم الذين يضيئون كنجوم السماء كالكواكب الى ابد الدهور دول بيشتغلوا في حكم الليل احنا نأسف ان الليل دلوقتي ضاعت سمعته نأسف ان الليل دلوقتي ضاعت سمعته وبقت الأندية الليلية والسهرات الليلية وكل أنواع اللهو بالليل وفقد الليل هيبته الروحية في أيامنا الحاضرة فقد الليل الهيبة الروحية بتاعته لكن الليل ده بتاع ربنا الله له الليل وله النهار والمسيح كان يقضي الليل كله في الصلاة دلوقتي الناس يذكرون الليل في في عبثهم ولهوهم حتى لما يجوا يغنوا يقولوا يا ليل يا ليل يعني بيفتكروا ذكرياتهم الرديئة في الليل الإنسان الروحي الإنسان الروحي إذا تخلص من شغب النهار يخلو إلى نفسه في الليل ألذ أوقات لمحاسبة النفس هي بالليل وألذ أوقات للصلاة الهادئة هي بالليل تصوروا لما ينام الناس كلهم وانت تروح طالع بالليل وتستفرد بربنا تقول له يا رب انا استفرد بيك انت فضيلي دلوقتي طبعا في بلاد تانية بتكون عندها نهار لكن يعني نقصد على نصف الكرة بتاعنا احنا اللي احنا عايشين فيه في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي قلت له يا رب هو ذا انا ضيعت ساعاتي الطويله في النهار ولم استفد شيئا ضيعت وقتي في الكلام في المقابلات في المجادلات في المناقشات في الخناقات في الكتابه في القرايه في الدنيا التعبانه دي كلها وماذا يستفيد الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه انا قضيت النهار كله مع الناس واريد ان اقضي الليل معك انت قضيت النهار كله مع الناس واريد ان اقضي الليل معك انت قضيت النهار في الكلام واريد ان اقضي الليل في الصمت قضيت النهار في العمل واريد ان اقضي الليل في التامل في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون وباركوا الرب في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي حتى على فراشك تصور هذا الفراش كيف يكون فراشا مقدسا للرب صلواتك تقدس فراشك وتأملاتك تقدس فراشك وكل عمل روحي بتعمله بيقدس الفراش اللي هي بيسموها صلاة المخدع في المخدع يعني الفراش داود بيقول له كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك أنا يا رب بتاعك كلك كل ما فيا وأنا واقف واقف ليك وأنا راكع وساجد ليك وأنا على فراشي لك أيضا أنا ليك في كل وقت قايم قاعد نايم ليك كنت أذكرك على فراشي في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طبعا طلبت لأني أحبه وإن كنت تايه عنه طول النهار لكن جيت على فراشي أطلبه دي نقطة كل اللي قلناها دي نقطة نقطة تانية الليل يرمز جايز للخطية لأعمال الظلمة والفراش ربما يرمز للكسل الواحد راقد ونايم كسلان برضو حتى وأنا في وقت الظلمة حتى في وقت الكسل تذكرت ربنا طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته الرسول بيقول أنتم بنو النهار وبنو النور وبيقول قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكن الليل الظلمة يرمز الليل أحيانا للظلمة وللخطيه حتى في هذا الوقت طلبت من تحبه نفسي يعني ايه الكلام ده في انسان الخطيه بالنسبه له من بره مش من جوه يعني يرتكب الخطيه من بره ولكن بيحب ربنا من جوه ويشعر انه مهما عمل ما زال بيحب ربنا بطرس الرسول أنكر المسيح ثلاث مرات وبعدين المسيح قال له يا سمعان الديونة أتحبني أكثر من هؤلاء قال له أنت تعلم يا رب كل شيء أنت تعلم أني أحبك الخطية ليست كراهية جايز تكون ضعف جايز تكون جهل جايز تكون قوة من العدو جايز تكون زي ما تكون ويجي الإنسان في الليل ويقول طلبت من تحبه نفسي ولو إن طلبت فما وجدت الابن الضال اللي ضيع معيشته في عيش مسرف في الليل طلب من تحبه نفسه ولكنه وجده وهو في الليل مع الخنازير في الكورة البعيدة بدأ يفتكر ربنا أنا هقول لكم على إنسان تاني افتكر ربنا بالليل يونان النبي وسط الخطية والعصيان والهرب من ربنا وهو هربان من ربنا واترمى في البحر وابتلعه الحوت وفي الظلمة في الليل في داخل بطن الحوت طلب من تحبه نفسه اوعى تفتكر يا رب ان انا ما بحبكش انا جايز اهرب منك وانا بحبك وجايز اخطئ وانا بحبك وجايز انكرك ثلاث مرات وانا بحبك وفي الليل طلبت من تحبه نفسي في انسان كل ما يخش في الخطيه الخطيه تضغط عليه وتضيعه وتنسيه ربنا وفي انسان معدنه طيب من جوه تكبس عليه الخطيه يطلب من تحبه نفسه في الليل على فراشي وانا كسلان وتعبان طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته عبارة طلبت فما وجدت دي عبارة مؤثرة ومتعبة للنفس يعني ايه يا رب طلبت فما وجدته دي يعني ايه ده انت بتقول اطلبوا تجدوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم وازاي انا اطلب فلا اجد في حاجة في الروحيات تسمى فترات التخلي فترة من الفترات النعمة تتخلى فيها عن الانسان والانسان يطلب ربنا فلا يجده ويبحث عن طاقه من رجاء وعن شعاع من نور والظلمه تدهم نفسه وهو تعبان ويطلب الله فلا يجده قال له تصير سماؤك نحاسا والارض التي تحتك حديدا يطلب فلا يجد الدالة اللي بينه وبين ربنا راحت مش موجودة الصلة اللي بينه وبين ربنا راحت مش موجودة العشرة القديمة الإحساس بوجود الله المتعة بربنا مش موجوده طلبته فما وجدته لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين كتير من الناس مروا في في الخبرة دي أنا يا رب كنت زمان شعلة متقدة بالنار دلوقتي أبحث عن هذه النار فلا أجدها أبحث عن الحرارة في الصلاة فلا أجدها عن الحرارة في الحب فلا أجده عن التعزية في القراءة فلا أجدها عن شعوري بوجودك فلا أجد إيه الحكاية طلبته فما وجدته دعوته فما أجابني صعب خالص ان الواحد يقول دعوته فما اجابني طلبته فما وجدته لكن ناس كتيرة بيمروا في الخبرة دي يدور على ربنا ما يلاقيهوش يقول زمان كان ربنا اقرب الي من النفس الذي يدخل في صدري فيما انا ادعو كان يستجيب مش ربنا كان بيستجيب لصلواتي دي بسيطه خالص ده ربنا كان بيستجيب لمجرد الرغبه داخل القلب حتى من غير صلاه مجرد النظره لفوق حتى بدون كلام جايز افتح الكتاب قبل ما اقرا الاقي تاملات تملا قلبي من غير ما اقرا جايز اقرا ايه واحده والاقي سيل يفيض من التعزيات فلا أجد وقتا لقراءة آية أخرى لكن دلوقتي مفيش طلبته فما وجدته دعوته فما أجابني فترات تخلي من النعمة لماذا هذه الفترات من التخلي لماذا هذه الفترات من التخلي كتير من الناس بيشوفوا فترات التخلي في اوقات كبرياء اوقات ارتفعت فيها النفس ظنت انها شيء فقدت احتراسها القديم وبعدين ربنا يخاف على الانسان من هذه الكبرياء يتخلى شويه فيسقط الانسان ويشعر بضعفه ويصرخ الى الله ويقول له انا يا رب ضعيف ومش قادر يقول له انا عايز ارجعك لهذا الاتضاع قريب هو الرب من المنسحقين بقلوبهم إذا احتفظت باستمرار بانسحاق قلبك لا تدخل أبدا في فترات تخلي في سبب آخر من أسباب التخلي إن الإنسان بيهمل ربنا بيهمله بيحب العالم اكتر منه مش فاضل ربنا ربنا يقرا على بابه يقول له مش فاضي مش فاضي امتى حصلت الحكايه دي برضه في في الاصحاح الخامس من سفر النشيد حاجه من النوع ده أنا نائمة وقلبي مستيقظ صوت حبيبي قارعا حبيبي ده جاي من بعيد طافر على الجبال وقافز على التلال وصوت حبيبي قارعا افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي ما فيش حد بيفتح مش فاضل ربنا انا فاضيه لربنا عندي حاجات كتير بتشغلني يا ريت يا رب تروح دلوقتي واذا حصل لي وقت استدعيك بيقول لها افتحي لي لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل ربنا واقف ينتظر مدة طويلة لغاية لما رأسه امتلأت من الطل وقصصه من ندى الليل افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي تقول له خلعت ثوبي فكيف ألبسه غسلت رجلي كيف أوسخهما يا سلام يا سلام على النفس البشرية لما تتحجج بحجج وأعذار عشان تبعد عن ربنا أنا يا رب مش فاضيالك دلوقتي عندي مشروعات كتيرة جدا بقوم بيها عندي كتب بألفها عندي خدمة واخدة كل وقتي عندي زيارات عندي مكالمات عندي خطية محبوبة عندي أي حاجة أنا مش فضيلك دلوقتي وبعدين وبعدين ربنا يقرأ على الباب ونسيبه على الباب تسيبه طيب هنشوف نهايتها دي ربنا لا يرغم انسان على محبته واحد عايز يسيبه يقول له طيب يا حبيبي خليك في اللي انت فيه لما نشوفك تنتهي على ايه حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائي ربنا لمس القلب لمسة كده وسابه ومشي فترة تخلي فقامت العروس تقول فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر نفسي خرجت عندما أدبر طلبته فما وجدته دعوته فما أجابني ما كان في إيدك يا بنتي كان في إيدك كان في إيدي وأنا سبته أهملت ربنا لم أشعر بقيمة الحياة مع الله لم أشعر بلذة الوجود مع ربنا وذهبت أحفر لي آبارا مشققة لا تضبط ماء ربنا قال طيب اتفضلي لما تشوف حكايتك تنتهي على ايه طلبته فما وجدته دعوته فما اجابني فترات تخلي لان النفس اهملت ربنا احتقرت عمل النعمه التي فيها ازدرت بوسائط النعمه الموجوده امامها تركت محبتها الأولى وبدأت تقاسي حاليا طلبته فما وجدته دعوته فما أجابني من ضمن أسباب التخلي الذات ساعات الإنسان يكون متحوصل حول ذاته يفكر في ذاته باستمرار ربنا ده ملهوش وجود أنا ماذا أعمل ماذا أصير ماذا أكون كيف أكون كيف أكبر كيف أبني نفسي كيف أكون شخصيتي كيف آخذ وآخذ وآخذ وربنا فين ملهوش وجود بتفكر في ايه يا حبيبي بفكر في نفسي ازاي ابني نفسي ازاي اكون ذاتي ده ذاتك دي ما تقدرش تكونها غير جوه ربنا وهكذا الانسان مشغول بذاته مش فاضل ربنا اهدم مخازني وابني اعظم منها واقول عندي خيرات كثيره لسنين عديده وبعدين نفسي كيف اصير ومتى اصير وماذا اصير وفيما الانسان مشغول بنفسه يبحث عن ربنا فلا يجده زي انسان يخش في خدمه من الخدمات وبعدين ينسى ربنا ومحبه ربنا وازاي يبقى هو المسؤول عن الخدمه ازاي يبقى امين الخدمه ازاي يبقى السلطه كلها في ايده ازاي يقاوم فلان وازاي يقاوم فلان ويتحوصل حول ذاته وبعدين يدور على ربنا ما يلاقيش العروس دي كانت بتدور في نفسها خلعت ثوبي كيف البسه غسلت رجلي كيف اوسخهما مشغوله في الثوب ومشغوله في رجليها ومشغوله في النظافه ومشغوله في الهيصه دي وربنا راح في الوسط راح راح ربنا يجعلنا احيانا نذوق مرارة البعد عنه لكي نشتاق إليه يظهر ربنا لما بيدللنا كتير بيدلعنا كتير بيطبطب علينا كتير احنا خلاص فقدنا حقوقه ومحبته وغسلت رجليه وخلعت ثوبي وشوية دلع لا ود ولا جاب وساعات ربنا بقى يرفع ايده ما دام انت مش عايز انا خلاص لا ارغمك على محبتي المحبة شيء حساس جدا إن ما جاش من القلب لا يمكن أن يرغب الإنسان عليه الله لا يرغم انسانا على محبته اطلاقا عايز تيجي تعالى مش عايز منين ما تحب ابقى قول لي يعني ايه طلبته فما وجدته ربنا موجود في كل مكان لكن يعني ايه طلبت فما وجدته يعني ما وجدتش الصلة اللي جوه القلب ما وجدتش الشعور ما وجدتش الحب ما وجدتش المتعة بالله لقيت ربنا بعيد في السماء العالية ديه وأنا بيني وبينه مسافات بيني وبينه مسافات فين يا رب ده انت كنت مش معايا ده انت كنت جوايا ومش بس جوايا ده انت كنت ثابت فيا وانا فيك فين الايام دي طلبته فما وجدته دعوته فما اجابني مش ما وجدت ما اجابني دي قسوه من الله او شده من الله ابدا ربنا لاقي ان هذا البعد هو اللي يوصلنا اليه لما يبتعد عننا نشتاق اليه وبهذا البعد ياتي بهذا البعد ياتي ربنا عمره ما يقسو حتى العقوبه بالنسبه اليه يجتذبنا بها اليه ولذلك أول ما بعد ربنا بدأت هذه النفس تشتاق إلى الله تقول إيه إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع وأطلب من تحبه نفسي ربنا بيبعد عننا من بره ولكن موجود من جوه زي الام اللي ابنها يمشي على رجليه ولسه بيحبي ويمشي ويقع تروح سايباه مش تخلي يعني يعني بتتخلى عنه عشان ما بتحبوش الواد اول ما يقع وامه تسيبه يبتدي يفلفص ويشد ايديه ورجليه ويقوم عضمه يشتد اعصابه تشتد يقف على حيله امه تروح ماسكاه اوعى تفتكر ان انا سايباك على طول انا برقب برقب الموقف ولو ما عرفش يقوم هتقيمه اهو ربنا كده طلبته فما وجدته دي على طول يا رب لا مش على طول يا حبيبي ده حتى انت لو تركتني انا ما اقدرش اتركك حتى انت لو سبتني انا ما اقدرش اسيبك شوفوا لو ربنا بيقول ايه لحيظة تركتك وبمراحم أبدية أجمعك لحيظة تركتك ربنا ما يحتملش انه يتركنا على طول ولذلك بتقول وجدني الحرس الطائف في المدينه فقلت لهم ارايتم من تحبه نفسي فما جاوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخيه بس دلوقتي ما أقدرش أسيبه أمسكته ولم أرخيه دي نتيجة الشعور بالضياع نتيجة الشعور بالبعد إن الواحد يقول خلاص يا رب بس طلعني من الضيقة اللي أنا فيها دي وبعد كده ما سيبكش أبدا بعد كده لو لو قامت علي الدنيا كلها لا يمكن أسيبك أمسكته ولم أرخه هل أنت في حياتك جربت فترات التخلي ابحث في أعماق نفسك التخلي ده سببه إيه ابحث الحب اللي بينك وبين ربنا سببه إيه وتعالى اصطلح مع الله وياتي الوقت الذي يظهر الله ذاته لك وتقول امسكته ولم ارخه بهذا الشكل تعيش لا تياس اذا مرت عليك فترات تخلي لا تياس لا تتضايق لا تظن ان فترات التخلي ستستمر على طول ولا تظن ان الله تركك وسوف لا يرجع اليك ما زال الله واقف على الباب يقرا بيحجب ذاته شويه لكن مش بيختفي بيحجب ذاته شويه لكن مش بيختفي مريم المجدليه افتكرت ان المسيح خلاص ضاع منها وهو كان يكلمها وفكراه البستاني وفكراه حد تاني وفاكرة انها بعيدة عنه واخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه وهو بيكلمها ساعات ربنا يخفي ذاته عننا شوية لكي نشتاق اليه ولكي نبحث عنه ويكون واقف قصادنا بيكلمنا زي ما كان مع تلميذي عمواس بيكلمهم ولكن امسك ذهنهما عن معرفته وهم يقولوا فين وهو واقف معاهم تاكد ان فترات التخلي فترات تخلي ظاهري ولكن ليس تخلي حقيقي ولا تخلي دائم سياسه من النعمه الالهيه في تدبير النفس البشريه لكي تشتاق الى الله حاول انك انت تعيش مع ربنا زي ما كنت زمان واذكر من اين سقطت وتب وارجع الى محبتك الاولى ومنين ما تقول طلبت فما وجدت قول ساجد بعد حين وامسكه ولا ارخه له المجد الدائم الى الابد امين